قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وما أسماه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وأعتقد إخوتي وأسأل الله أن يصلح حالي وحالكم وأحوال المسلمين أجمعين أعتقد أن كيف وأخواتها صارت تسير في مجرى يحتاج إلى متابعة نعم يحتاج إلى متابعة دائمة لأن يعني آه، أعطاني الواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه ال SMS اللي بيقولوا عليه ف صراحة يعني كله عن المشاكل الزوجية هذه زوجة زوجها لا يصلي والثانية آه، زوجها من الذين يشاهدون القنوات والثالثة آه، هل تر- تأثم الزوجة إذا رفضت أن يتزوج عليها زوجها والرابعة زو- تشكو أن زوجها يدرس للبنات في إعدادي وثانوي ويهزر معاهم والخامسة آه، وهكذا كل الكلام في الأحوال الزوجية وأنا أحتاج أن أفرغ حلقة كاملة للكلام عن آه، إجابة هذه الأسئلة ولكن الليلة أنا بحبكم في الله خلي إجابة الأسئلة في ليلة يكون آه، نرد على الأسئلة لكن الذي عايزين شوية حب شوية حب اللي الذي محتاجين شوية حب في الله زيادة شوية علشان تتسع صدورنا لقبول الكلام اللي أنا محتاج أقوله النهاردة أنا كل أسبوع ببقى جاي ونفسي أتكلم عن 20 نصيحة للزوج و20 نصيحة للزوجة ولكن أفاجأ إن قدامي أصول لازم أأسسها وأصلها الأول قبل ما أنصحه عشان يقدر يفهمني أنا عايز منه إيه اللي انا عايز اوصله واسسه النهارده في عشر نقاط سريعه واحد الاسره مفهوم الاسره في الاسلام انا عايز اقول لاخينا الزوج يا اخي يا حبيبي انت ايام ما كنت عايش مع اهلك وطالب في الجامعه آه، صغير عايش براحتك بحريتك بتروح بتيجي بتصرف ساعة ما ارتبطت بزوجة وقفل عليكم باب واحد بقيت راجل مسؤول عن أسرة مسؤول عن أسرة هذه الأسرة في الإسلام مستهدفة كلما كانت الأسرة في مجتمع ما أيا كان قوية متماسكة فإن هذه الأسرة تملك خميرة الإصلاح الأسرة كل ما تكون قوية ومتماسكة الأسرة مترابطة الأسرة قطعة واحدة متكتلة كل ما كان المجتمع أقرب للصلاح كل ما كانت الأمة المراد بنائها وصناعتها أمة صالحة تصل إلى هدفها فلذلك أنا عايز أعمق في رأس الزوج الليلة مفهوم الأسرة إن أنا وخد نمرة واحد إننا لا نريد أن يتحول البيت أو أن تتحول البيوت إلى حظائر لا يهمها إلا طعامها وشرابها ونكاحها لقد تحول البيت فعلا حقيقة في بعض الأحيان إلا البيوت المرحومة أسأل الله أن يجعل بيتك وبيتك وبيوتكم جميعا من البيوت المرحومة اللهم اجعل بيوتنا من البيوت المرحومة التي ت- أدخلتها رحمة آمين كثير من البيوت صارت مثل الحظيرة أكل وشرب ونوم ونكاح فقط شهوات ولذلك تحول المجتمع تحول المجتمع وت- أو تحولت المجتمعات إلى غابات أو حدائق حيوانات للأسف الشديد آسف اثنين أصبح الكثير من الناس اليوم لا يبصر إلا حقه لا يبصر إلا حقه الذي لا حدود له وغريزته التي لا يهمه إلا إشباعها دون أن يفكر ولو للحظة في أبعاد مسؤولياته وواجباته إنني أريدك أن تفكر في أبعاد مسؤولياتك تجاه هذه المرأة التي حوست عليك زوجة تجاه هؤلاء الأولاد الذين دونوا باسمك أب إلى هؤلاء ال- الأب, الأب والأم الذين دونت باسمهم ابن إلى الأشقاء الذين دونت عندهم أخ هناك مجموعة من المسؤوليات الضخمة والتبعات الثقيلة التي ينبغي على كل رجل أن يتحمل مسؤوليته مسؤوليته تجاه الأسرة مسؤوليته تجاه المجتمع مسؤوليته تجاه الوطن مسؤوليته تجاه الدين مسؤوليته تجاه ربنا سبحانه وتعالى مسؤوليته تجاه الناس والأقارب والجيران مسؤوليات ضخمة وتبعات ثقال الموضوع مش مش جري ولهس وراء الفلوس ان شبابنا اليوم من اجل هذا يعاني من سطحيه مقيته تعال النهارده لاي شاب واساله انت نفسك في ايه بتتمنى ايه بتدور على ايه واسمع الهزل زي ما واحده بتشتكي هنا مسكينه الله يكون في عونها ربنا يدبر لها حلا زوجها بيقول لها انا مهما عملت هبقى من اهل النار خلاص خلاص لا بيصلي ولا بيصوم طب دي تعمل ايه المسكينه دي في راجل زي ده شبابنا هو هو المسكين زوجها برضه مغلوب على امره ليه ما انا ما بلتموش له عذر بس مين اللي رباه لو ابوه وامه فهموه القضيه لو حد خد بايده وقعد قدام المشايخ والعلماء والدعاة شويه ما كانش بقى ده حاله ما كانش يقول كده هرجع تاني اقول لك اقعد مع اي شاب قول له نفسك في ايه امالك ايه عايز ايه افكارك ايه واسمع بقى الى سطحيه وشهوانيه عجيبه شبابنا النهارده معظم الشباب الا من رحم الله تاني اللهم اجعل ابناءنا وبناتنا من المرحومين يتسم بثلاث صفات سطحيه وانانيه وشهوانيه سطحيه بالغه لما يجوا في الجرايد يسالوهم يعني قالوا في الجرايد ان كان في مذيعين ومذيعات متقدمين عشان يشغلوا منصب مذيع ولا يشتغلوا مذيع مش عارف في ايه الكلام ده انا قريته في جورنال الاخبار زيكم بالظبط ولقوه بيسالوه عن مش عارف مين يقول لهم ايه يعني حاجه تكسف واللي رايح ده لابس ايه واللي بتتكلم دي لابسه ايه وقاعد ابوها وامها يدعوا لها انها تشتغل مذيعه شفت النكد اصبح الكثير من الناس اليوم لا يبصر الا حقه الذي لا حدود له لا حدود له تلاقي الراجل عايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز لا حدود لطلباته ولا حدود لشروطه ولا حدود ل... لضغوطه طب وفين المقابل لا يفكر ولو لحظة في أبعاد مسؤوليته ثلاثة عندما غلبت المادية غاب إنسان الواجب المنتج راعي الأسرة راعي القيم راعي الأخلاق راعي المبادئ غاب ذاك الرجل وافرزت لنا التقنيات الحديثه انسان الغريزه المستهلك المستهتر المتهتك النهارده بسلم على ولد في المسجد سلم يا ابني جامد يا تسلم جامد يا ابني اضغط على ايدي مش عارف اقول ايه الواد معاذ ربنا يهديه ويهدى ابوه ويتم له بخير هيتزوج بكره ربنا يتم له على خير معاذ ابني فبقول لي يا ابني انت محمر الشقه ليه هي الدنيا كده لا لا لا لا لا, لا مش لازم نغير النمط ده ونفهم ان ان الحياه او ان عشان تعيش مش كده وفعلا لازم نغير وغيرنا اه لازم ما ينفعش لازم ولازم اب يفهم ابنه ومعلش ما تزعلوش مني دايما يقولوا ان الاب يا, يا يعني هو الولد بفضل الله عز وجل الحمد لله عمره ما قال كده ولا فكر في كده لكن دايما يقول لك ايه الاباء دول جيل والابناء جيل سيب ده يعيش حياته لا ده انا لازم افهمه ان انا فاهم جيلك وبكلمك بلغتك وعايش حياتك وعارف افكارك لازم الاب يبقى كده عشان يقدر يربي ابنه ويعايشه لازم الابن يشوف ان ابوه فاهمه يشوف ان ابوه بي... عارف هو بيفكر ازاي وشايف الدنيا ماشيه ازاي انا مش عايزه يعيش زي ما انا كنت عايش من 40 سنه ولا 50 سنه لا انا عايزه يعيش حياته بتاعت النهارده بتاع 2008 و2015 و2050 اه بس على مقتضى اخلاقياتنا ومبادئنا واصولنا وديننا و على مقتضى اعراقنا عاداتنا تقاليدنا على مقتضى رضا ربنا الجنة الحياة مش كل شيء قلت لكم قبل كده ان انا كنت مسافر مرة وشفت حلقة كده على قناة دينية واحد بيتكلم شيخ جزاه الله خيرا دكتور بيقول أزمة منتصف العمر أزمة منتصف العمر إن يجي الراجل أو الست وعنده 40 سنة 50 سنة ويحس إن هو يقول أنا كده عمري ضاع عايز أعيش حياتي أنا حياتي ضاعت عشان الأولاد وعشان أكون نفسي أنا كده بقى عايز أعيش حياتي وقعد يحط حلول ويتكلم كلام نفسي انا قلت حل الكلام ده كله في جمله واحده انت بتحب ربنا انت هتموت انت تؤمن ان في جنه خلي كل ده للجنه يوم يقال كل يا من لم تاكل واشرب يا من لم تشرب وبعدين اللي عاش حياته عشان اولاده ما ضيعش حياته مين اللي يقول ان كده حياته ضاعت ده, ده كده استمتع بحياته كده عاش حياته صح اللي عاش عشان اولاده وعشان زوج- زوجته وعشان آه، آه، المبادئ والقيم اللي هو عايش عشانها وعشان دينه وعشان بناء آه، صرح في المجتمع وبناء اسره وخدمه آه، الدين وخدمه دعوه وخدمه ده ما ضيعش عمره ما ضيعش حياته خالص اللي ضيع حياته اللي ما عملش حاجه يبقى ما ينبغيش ان الزوجه تيجي وهي عندها 50 سنه او الزوج هو عنده 50 سنه يقول انا ضيعت حياتي عشان العيال عايز اشوف نفسي بقى اشوف نفسي مين مين اللي علمنا ال- مين اللي علمنا اللهجه دي اللكنه دي انتقلت لنا من مين الفكر ده وصل لنا منين اللغه دي جت لنا منين اعيش حياتي واشوف نفسي من امتى كان الرجاله بيعيشوا نفسهم يعيشوا حياتهم من امتى كانت الستات اللي بيبنوا امم عايزه تعيش لنفسها وتعيش حياتها وتشوف نفسها مش كلامنا ده ده الغزو الفكري والفكر الغربي ارجع تاني عندما غلبت الماديه غاب انسان غاب انسان الواجب اه يا دي يا سليمان انسان الواجب عارف آه، والدك لما كان زمان رايح فين بيلبس والدك ويجهز هأدي واجب هقضي واجب واجب ده زيارة مريض الواجب ده عزا الواجب ده زيارة فقير الواجب ده آه، زيارة مستشفى الواجب ده آه، يدفع فلوس في رايح أقضي واجب غاب إنسان الواجب وعاش الإنسان المستهلك الذي يأخذ ولا يعطي أربعة عندما غلب الوهن غاب الإنسان المسلم إنسان الإيمان إنسان الفكرة إنسان الآخرة وبرز إنسان الغريزة إنسان كفر النعمة عديم المسؤولية والشعور بالتبعة بل يريد الإنسان ليفجر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة طب إيه الحل؟ اللي أنت بتقوله ده يا عم الشيخ عارفينه وأكتر منه إن الدنيا اتغيرت والراجل الراجل رجل الرجل رجل القيم الرجل عارف هذا يا جيمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قاعد مرة في وسط أصحابه فقال لهم تمنوا فقال أحدهم أتمنى ملء هذا البيت مالا أنفقه في سبيل الله وقال الآخر أتمنى ملء هذا البيت طعاما أطعمه لفقراء المسلمين تمنوا فقال أتمنى ملء هذا البيت سلاحا أقاتل به أعداء الله تمنوا فلما انقطعت امانيهم قال اما انا فاتمنى ملء هذا البيت رجالا كابي عبيده بن الجراح استعملهم في طاعه الله اهو ده اللي الواحد بيتمناه وبقوله كتير ويجي الواد عمرو ويجي الواد الشيخ علي يقولوا لي انا عمال اقول نفسي في راجل يقول ما انا اهو يا شيخ انا اهو فين الرجاله الرجل الرجل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما رجال رجال الراجل سبحان الله العظيم أنا كنت بقول لولادي كده الرجل رجل المروءة رجل النجدة الرسول صلى الله عليه وسلم النجدة الصحابة ثلاثة عارفين يعني ايه راجل نجدة بوليس عارفين النجدة النجدة هطلب لك النجدة ها عارفين النجدة آه، نجدة الصحابة الراجل النجدة الرسول يقول نجدة الصحابة ثلاثة ثلاثة في الصحابة دول نجدة بتقول له يا مقداد الرسول قال لا صوت طلحة في الجيش خير من ألف فارس صوته بس طلحه هم ده هو ده الرجاله اللي بندور عليهم رجل رجل تقول له يا فلان خلاص سبحان الله العظيم مش انت بتتمني راجل بالشكل ده قالت اي أيوة والله طب ما تربي لنا ابنك بالشكل ده اه اصنعي لنا ابن بالشكل ده طلعي لنا ولد بالشكل ده خلاص عقمت ارحام النساء ان يلدنا مثل خالد بن الوليد عمرو بن العاص معاويه بن ابي سفيان ابو عبيده بن الجراح حمزه بن عبد المطلب فين الرجال نعمل ايه الحل ان نوقن ان العمليه التربويه عمليه تراكميه ممتدة عملية اسمع بقى تدريجية تراكمية ممتدة وأن نفهم أن من أصول التربية أن لكل مرحلة عمرية وسائلها وأدواتها طفل اللي عنده سنتين طفل لسه مولود طفل لسه في بطن امه غير اللي عنده سنتين كل الكلام ده هيجينا باذن الله باذن الله باذن الواحد الاحد ان شاء الله ان عشت وكان لي عمر اذا مت سامحوني وادعوا لي قولوا ربنا ي- يرحمه بقى ما قالش حاجه ال- ان شاء الله باذن الله تعالى نتكلم فعلا عن تربيه الطفل في بطن امه ومن اول يوم الولاده وتاني يوم وابن شهرين وابن سنتين بتفرق تربيه الطفل ده اللي هو من عمر يوم لعمر سنتين خلاف من سنتين لستة خلاف من ستة ل 12 غير خلاف من 12 ل 15 خلاف من 15 ل 20 خلاف من 20 ل 25 من 25 ل 35 كل مرحلة سنية لها وسائلها ولها أدواتها ولها ضوابطها لازم نفهمها ونعرفها ونتعلمها عشان نقدر نربي عليها والكلام ده هقوله تاني مكررا ومؤكدا ان واحد يقول يعني الصحابه كانوا عارفين يعني ايه مراحل عمريه وكل مرحله لها اساليبها وادواتها ووسائلها هقول لك اه كانوا عارفين وبيربوا بناء على ذلك بس ما كانوش بيسموها بالكلام اللي احنا بنسميه ده الكلام ده انا قلته قبل كده في مدارج السالكين لما قلت ان المدارج دي منزله اليقظه والبصيره والفكره والعزم وهذه ومنزله المحاسبه والتوبه والانابه والاخبات والخشيه المنازل دي الصحابه ما كانوش مسمينها كده بس كانوا عايشينها كده ازاي يعني يا عم الشيخ ازاي ازاي الكلام ده هقول لك انا اللغه العربيه النهارده لما اقول عدم استحضار النية عند الزواج الصحابة كانوا بيقولوها كده عدم استحضار النية عند الزواج ما كانوش بيقول عدم مبتدأ ما يعرفوش كلمة مبتدأ ولا خبر استحضاري مضاف إليه مجروب الكسر النية مضاف إليه أيضا ما يقولوش ان الف استحضار والف النيه الف وصل مش الف قاطع لا تنطق ما كانوش بيقولوا كده الف وصل والف قاطع ومضاف اليه وفاعل ومفعول ومبتدا وخ... ما يعرفوش الكلام ده خالص الكلام ده بعد سيدنا علي بن ابي طالب بس كانوا بيقولوها صح كذلك المعاني اللي احنا بنقولها دي ما كانوش يعرفوا لها اسماء بس كانوا بيعملوها صح كانوا بيعملوها صح فهمت فهمتي عشان ما نقولش الصحابه اتربوا هم ما كانوش يعرفوا الكلام ده لا كانوا يعرفوا الكلام ده بس ما كانوش كاتبين الورق اللي احنا بنكتبه ده كانوا بيعملوها فطره توفيق من الله انا مش لسه قاعد في فضفاضه بقالي ثلاث اسابيع اقول سبحان من الهم امي خديجه ان تقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم والله لن يخزيك الله ابدا اتعلمت الكلام ده فين ابوها ولا امها اللي علمه لها ولا حد علمه لها ده الهام من الله عز وجل توفيق مش الرسول قال لها يا موفقه لذلك انا بقول ان التربيه النهارده اكثر البيوت يجي الاب يقول لابنه يا ابني انزل صلي والواد ما ينزلش يصلي يا ابني انزل صلي وما ينزلش يصلي ويسيبه شهر وبعدين وانت لسه ما بتصليش يا ابني انزل صلي الصلاه كويسه هتطلع بايظ وينسى ما ينفعش الكلام ده بقول ان لازم عمليه تدريجيه تراكميه ممتده لازم لازم اربي زوجتي واربي ابني وتربي زوجك وتربي ابنك بالتدرج عمليه تراكميه بتراكم المعلومات بتراكم الخبرات بتراكم التوجيهات بتراكم العقوبات كله بيتجمع على بعضه فبيربي مش كل حاجة لوحدها ممتدة أن تصير مستمر إخوتي خدوا مني أخطر كلام في الموضوع ده الليلة دي أن أكبر مشكلة وأعصى مشكلة على الحل أن الكثير من الإصابات تبقى خفية بل وعصية على الإدراك يعني إيه ترجم طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خليكي معايا لو سمحتي الكلام ده مش إنجليزي ده كلام عربي بس هنفهمه دلوقتي بس صبر صبر اخطر الاصابات ان تبقى الاصابه خفيه وعصيه على الادراك لان عدم ظهورها في الوقت المبكر لا يجعلنا نتنبه لها من البدايه وتاخر ظهور المشكله وبروزها لا يمكننا من استردادها او معالجتها فتظهر بعد فوات الاوان اوضح اترجم اننا احيانا ننظر الى الامور بسطحيه فاكرين زمان موجودة عندك يا دي عمرو نظرية السوس موجودة كانت آه، مقالة في الموقع عندنا اسمها نظرية السوس وكانت أيضا خطبة جمعة وكانت درس نظرية السوس عارفين إيه نظرية السوس؟ نظرية السوس إن يبقى في سوسة بتنخر في القايم بتاع الدولاب وانت كزوجة كست بيت شفت السوسة فقلت حاجة بسيطة حاجة بسيطة ولمعتيها بجلد والمنظر زي الفل لكن في سوسة بتنخر والدولاب واقف زي الفل فجأة هتلاقي الدولاب ده متكوم لأن السوسة شغالة هو ده معنى الكلام اللي أنا قلته دلوقتي أن ننظر إلى الأمور بسطحية ونتوهم أن الأمور تسير كما ينبغي وأن البيت يسير بشكل حسن الزوجة الحمد لله زوجتك راضية قال آه فضل يعني هي مش ناقصة حاجة هتعوز إيه يعني كل اللي هي عايزاه موجود طب الولاد كويسين يعني آه فضل الله بيروح المدرسة ويرجعوا والمدرس بيروح لهم وجايب لهم محافظ قرآن وكله تمام شكليات واضحة كويسة شكليا لكن لا نلبس أن نفاجأ معلش معلش خليني أقول بانفجارات في البيت فاجئ ان الزوجه فجاه تنفجر تفاجأ فجأة بتفتح آه، دولاب البنت لسه اخ لسه بيقول فتحت دولاب البنت لقيت عقد زواج مش عرفي عقد زواج رسمي عند المأذون بنته متجوزه وهو مش دريان زي ما بقول لك كده تلاقي بلاوي فجأة فجأة ان ابنك معلش يا بابا انا محتاج اصالحك انا مدمن وتقول له يا نهار يا نهار هو مش ابيض اي الوان تانية الانفجارات الدروبات معرفش يعني ال- ال- ال- اللي بتحصل فجأة دي مش فجأة ده هي من زمان بس انت اللي مش دريان السوس شغال في بيتك وانت مش صاحي نعم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تفاجأ الدروبات دي حصلت الانفجارات ويصعب الاستدراك يصعب الاستدراك لأنها أصبحت بعيدة عن قبضة يدنا خلاص خرجت من إيدك يا ريس موضوع خرج من إيدي يا سيد ما تطولش تعملها ما تطولش تصلحها فات الاوان سمعت شيخي الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله ربنا يكرمه ويرضى عنه ويحبه الشيخ محمد علمني حاجات كتير منها في اول مبدئي في الدعوه كده الشيخ محمد قال لي خلي بالك من بيتك احسن يحصل لك غزو من الداخل لازم الواحد يخلي باله من بيته لا، الجمله اللي كنت عايز اسوقها عن الشيخ محمد بقى ان قال دائما الوقايه خير من العلاج لكن هناك امراض ليس لها علاج فلا يصلح الا الوقايه منها وصلت طب اترجم تدفع كام الصلاة على سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول ان الوقايه خير من العلاج اه لكن احيانا في امراض ملهاش علاج حلها ايه الوقايه علاجها ايه الوقايه فلذلك لما تظهر ال- الانفجارات دي مره واحده مفيش علاج هتعمل ايه موضوع منتهي ما لحقتوش بدري عرفنا المرض متاخر خلاص تمكن الداء من الجسد ونندم ونخبط ونصوت ونروح الحق يا شيخ يا استاذ يا دكتور يا الامر ده بقى عند ربنا وتقول يا رب وربنا يقول لك الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الشاهد ايه ان العاقل هو الذي يعتبر بغيره ويراقب المراحل بدقه ويتبصر بالعواقب اما الغافل فهو الذي يفكر بعد فوات الاوان احيانا ما بنجيش نفكر في الموضوع الا بعد فوات الاوان العاقل يتبصر يعتبر بغيره ايوه ياخد عبره من الناس انت شايف قدامك القصص أ- انا بقرا قصص في الجرايد عجيبه وصعبه ب- لكن بنستفيد منها لنعتبر ولنتعظ ولنتعلم ولنستفيد ولنستدرك عشان كده احنا بنقول اهو خلي بالك من السوس في بيتك ممكن يكون في سوسة صغيرة كده عند زوجتك بتنخر في رضاها بيك ورضاها بحياتها لو سبت السوسة دي تنخر هيقع رضا زوجتك وهتفاجئ يوم من الأيام سابت لك البيت تطلب الطلاق وتطلب الخلع في سوسة صغيرة عند ابنك صحبة سوء بيلعبوا في دماغه الحقه الاول واحضنه واسمع منه وافهمه واتكلم معاه في سوسه صغيره في البيت النت في سوسه صغننه كده عماله تنخر عندك في البيت التليفون التليفون دور على السوس اللي هيهدم البيت ومن بدري اقطع الحته اللي نخرت وحط مكانها حته نظيفه وحته سليمه لان احيانا ما بينفعش في هذه المسائل الا الحسم الحسم البتر ما ينفعش غير كده العلاج عشان ننظف و- كنت بقول له في ماسوره كده مصديه دبت فيها البارومه فبقول له ممكن نصنفرها وندهنها قال لي مش هينفع دي لازم تتقطع نجيب واحده جديده ونلحمها مكانها يا عم آه، وفر قال لي ما انت هتوفر بس هتخسر شفت الكلام هو الكلام كده اخوتي لابد من اعاده السيطره وباحكام على الاسره المسلمه لأن انحلال الأسرة وتفكيك الأسرة هدف صار هدف من أهداف الأعداء والهدف ده يبدو إنهم بيعملوا بجد لتحقيقه ويبدو إن في نجاح جزئي في انحلال وتفكيك الأسرة المسلمة السبيل الوحيد انك تبقى راجل متحمل للمسؤوليه مش همك انك تجيب لهم فلوس لسه الواد نسيبي بيقول هيسافر يا ابني ليه أأمن مستقبل البنت قلت له يا عمي ممكن الفلوس اللي تجيبها هي اللي تفسد البنت اقعد رب البنت تشوفها وهي بتكبر قدام عينيك كده وربيها هو ده الصح مش مش تأمين مستقبل العيال ان انا اجيب لهم فلوس يا ما ناس سافروا وسافروا دول الخليج سافروا بره في الخارج في الغرب سافروا سنين طويله يجيبوا بنوا بيوت وجابوا شقق وجابوا عربيات ودخلوا ولادهم جامعات خاصه كسبوا ايه ما كسبوش حاجه خسروا ولادهم وخسروا اللي هم بيعملوه خسروا نفسهم خسروا حياتهم اللي عاشوها بره امال نعمل ايه اقعد في وسط ولادي واكل آه، عيش وملح زمان كنت سافرت والشيخ قال لي يا ابني عندكم في بلدكم بطاطا هم بيقولوا على البطاطس بتاعتنا بطاطا قال لي عندكم في بلدكم بطاطا قلت له اه عندنا بطاطا قال لي روح كل بطاطا اخوتي سامحوني الا في البيوت المرحومه تجد في اكثر البيوت ان الفجوه تتسع ما بين الاب والابناء وحين تتسع الفجوه بين الاب والابناء تتسع الفجوه بين الاسره وبين الدين الواقع المحزن اليوم فعلا يقول لك ان في فجوه وهو سحيقه بين بعض البيوت وبين القيم الاسلاميه بين الضوابط الشرعيه وبين جو الاسره بين السكينه والتمتع بالموده والرحمه وبين الاخلاقيات المستفزه للأسف الشديد احنا محتاجين إعادة جو السكينة والمودة والرحمة للبيت مش ما بين الزوج مش ما بين الزوج وال مش ما بين الزوج والزوجة فقط وإنما بين الزوج والزوجة وما بين الأب والأولاد وما بين الأم والأولاد وما بين الأولاد بينهم وبين بعضهم بين الولد وإخوانه وبين الولد وأخواته وبين البنات بعضهم وبعض احنا محتاجين إقامة صرح السكينة والمودة والرحمة في هذه البيوت هذا الصرح صرح السكينة والمودة والرحمة لن يبنى إلا إذا كان الدين هو القائد الدين هو القائد تقوى الله هي الأساس مراقبة الله أنا مهما راقبت ابني أو راقبت بنتي وجريت وراهم و- وفضيت نفسي ليهم من غير ما يخافوا من ربنا هيخونوني وهيخونوا ربنا انا عايز اعلمهم انهم بيراقبوا ربنا عايز اربيهم على ان اللي شايفهم ربنا واللي هيحاسبهم ربنا وان انا سايبهم لربنا اخوتي انا اسف ان انا انشغلت عن العشرين آه، نصيحة للزوج النهاردة لكن آه، على وعد باذن الله تعالى ان الاسبوع الجاي لازم ابدا بقى في نصيحه الزوج ان شاء الله وقدر ان عشت وكان لي عمر باذن الله تعالى وان مت سامحوني عايزين نبدا ونكلم الزوج بالراحه عشان ننصحه ازاي يصنع بيت مسلم بعد ما نصحته ازاي يصنع نفسه بصناعة هدفه بتدبير أمره بكونه يبقى رجل على قد المسؤولية أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله روح بها تعال